عظيمة هي كرامتك يا مريم العذراء أكثر من جميع القديسين لأنك استحقيت أن تقبلي الإله الكلمة الذي تخافه الملائكة قد حملتيه يا مريم في أحشائك أنت أيتها المرتفعة أكثر من الشيروبيم والمكرمة أكثر من السيرافيم لأنك صرت هيكلا للواحد من الثالوث هذه هي أورشليم مدينة إلهنا التي فيها يفرح جميع القديسين الآب تطلع من سماه فلم يجد من يشبهك أرسل ابنه وحيده أتى وتجسد منك الشماس بولس ملاك يقدم شريطه الجديد نغمات العذراء
مريم اسم جميل يشفي كل عليل مريم اسم جميل يشفي كل عليل أم الله وكنز الرحمة وأصل التدليل يوم ما سمعت انك ظهرتي في كنيسة الزيتون قلبي اشتاق علشان يشوفك يا ام الحنون طول عمري من وانا صغير في حبك مفتون افكر فيك يا مريم وادش في السر المكنون مريم اسم جميل يشفي كل عليل مريم اسم جميل يشفي كل عليل أم الله وكنز الرحمة وأصل التدليل كل ما اكبر احبك اكتر يا حسن النجاة انت الزهرة وانت العرش للرب ليلة كل جروحي تروح يا مريم بفضل صلاتك وكل خير حتشوف عناية بفضل شفاعتك
مريم اسم جميل يشفي كل عليل مريم اسم جميل يشفي كل عليل أم الله وكنز الرحمة وأصل التدليل من غيرك يا مريم يقدر يرد الضالين من غيرك يا مريم يشفع في دموع التايبين من غيرك يا مريم في إيمان المؤمنين من غيرك انت يا مريم فخر المسيحيين مريم اسم جميل يشفي كل عليل مريم اسم جميل يشفي كل عليل أم الله وكنز الرحمة وأصل التدليل من أحسن منك انت نلت جيلي من شفاعة ويا زيك نتكل عليه من يعرف أصلك يا مريم ويقول لي عليك سماء أنت ولا شمس ولا أسميك إيه مريم اسم جميل يشفي كل عليل
يجي الحزن عليك عرفيه يا مريم مجدك نوري له عينيك في الحال يعرف مجد اسمك وفضيلك عليك يبكي ويقول يا غباوتي كنت بنكر ليه مريم اسم جميل يشفي كل عليل مريم اسم جميل يشفي كل عليل أم الله وكنز الرحمة وأصل التدليل اشفعي فينا يا مريم ده احنا شعب يسوع تعالي وحلي في وسطينا وامسح الدموع واسعد البابا شنودك خلي اسمه مرفوع نجاحي في كل خطوة وفي كل مشروع حبك يا مريم هو يدلفنا يا أم المعظم يا مريم كوني أمنا ابنك أوصاك بين على الصليب أعطانا إياك يا مريم في شخص الحبيب كالأم الحنونة بك نستعين ازهر المعونة يا مريم من كيل البنين
حبك يا مريم غاية الكون يا أم المعظم يا مريم كوني أمنا
كل ما نرجوك نفوسنا تطيب كل ما نرجوك يا مريم من وادي النحيب نرجوك الحماية من كل الشرور ضعيف العناية يا مريم في يوم النشور حبك يا مريم غاية الكون يا أم المعظم يا مريم كوني أمنا
يا أم الرجاء والحب الجميل يا باب السماء يا مريم حبك السبيل قالت الأئمة فدينا أراد أن كل نعمة يا مريم منك تستفاد يا مسافر للعم النور حتلاقيه فرح وسرور عن يمينك يسطع نور يظهر بعده حمام وبخور يظهر بعده حمام وبخور يظهر بعده حمام وبخور عن يمينك يسطع نور يظهر بعده حمام وغفور النور يظهر بعد يليل بالهتاف وصوت صوت التهليل ظهور عظيم بين القباب جذبتي عالي يا أم النور جذبت يا عقلي يا أم النور جذبت يا عقلي يا أم النور ظهور عظيم بين القباب جذبت يا عقلي يا أم النور رحت علين لك السلام كلمة عظيمة للأنام نور وزهور وبخور وحمام حاسب حاسب اوعى تنام حاسب حاسب اوعى تنام حاسب حاسب اوعى تنام نور وزهور وبخور وحمام حاسب حاسب اوعى تنام السهران يشوف البتول تشفي الأخرس والمشلول ألوف ألوف تصح وتقول أمين أمين كيريا ليسون امين امين كيري ليسون امين امين كيري ليسون ألوف ألوف تصح وتقول آمين آمين كيري
كنست العذراء بالزيتون يا ساكنة في وسط النور لا يهمك خطر ولا ضيق حاميك صخرة دهور حاميكي صخر الدهور حاميكي صخر الدهور لا يهمك خطر ولا ضيق حاميكي صخر الدهور يا نور جميل قدامي نور جبل طويل في الحزن صفر هدوء وداع حلو يا مريم أمي الشفيعة عليكي بدور يا نور جميل قدامي نور جبل طويل في الحزن صفر هدوء وداع حلو يا مريم أمي الشفيعة عليكي بدور بنادي اسمك واهادي صورتك وان تهت عنك ارجع وادور بنادي اسمك وهادي صورتك وانت قلت عنك ارجع وادور عن كنز غالي مدفون في قلبك عن حب مالي روحك وعقلك يا نور جميل قدامي نور جبل طويل في الحزن صفر هدوء وداع حلو يا مريم أمي الشفيعة عليكي بدور يا نور جميل قدامي نور جبل طويل في الحزن صفر هدوء وداع حلو يا مريم أمي الشفيعة عليكي بدور اجمل صفاتك قافله عليها والاماتك ما شكيت بيها أجمل صفاتك قافلة عليها وآلاماتك ما شكيت بيها وفي كل مجدك صمتة وديعة يا جنة بهرة بأسوار منيعة يا نور جميل قدامي نور جبل طويل في الحزن صفر هدوء
طلعك ده برغم ابنك وإلهنا رفعك دورت عنك اه من تواضعك ده برغم ابنك ولهنا رفعك عطاكي طوبى من كل جيل سبت المهابة عشت القليل علاء بك زيتون العذراء نظهرت علاء بك زيتون العذراء نشاورت علاء بك زيتون العذراء نباركت يا زوار العذراء يا مسافرين أفواج أفواج يا زوار العذراء يا مسافرين أفواج أفواج مين اللي كانت لابسة التاج بنورها الحلو الوهاج علاء بيت الزيتون العذراء نظهرت علاء بيت الزيتون العذراء نشاورت علاء بيت الزيتون العذراء نباركت
هي العذراء أم النور اللي حملت ربي هي العذراء أم النور اللي حملت ربي جت وبركت الجموع بأمر الحب
علاء بيت الزيتون العذراء نظهرت علاء بيت الزيتون العذراء نشاورت علاء بيت الزيتون العذراء نباركت يا عذراء يا أم الخلاص نورك نور لينا يا عذراء يا أم الخلاص نورك نور لينا بعد ضلال وعذاب ومرض جيت وباركتينا افرحي يا عذرا وغني عظمتي اسم الإله للتهجيب إلى خلاصي اللي اختارك من عولاه أعطاك فخر وكرامة وعظائم وقوات أصل نظر لاقتداعي تستحق التطليبات
افرحي يا عذراء وغني يا مباركة في النساء ثمرة بطنك نور للعالم أحشائك سارت سماء أنت أمته أنت أمه هو ربك هو ابنك افرح يا ممتلئة نعمة نولت رحمة من إلهك افرحي يا عذرا وغني عظمتي اسم الإله للتهجيب إلى خلاصي اللي اختارك من
ومشير ابن الله الحي الابدي هو امسي هو اليوم افرحوا يا كل الشعوب خلاصكم بيسوع مضمون العلق التي رآها موسى النبي في البرية ونيرا تشعل جواها لم تمسسها بأذية مثال أم ترتبها حملت ضمر اللاهوتية تسعة أشهر في أحشاء ويا عذراء ببكورية أنا أفتح فمي وأتكلم وأنطق بأسرار خفية بكرامة أم النور مريم طوباك يا زين البشرية بك يا زين العالم صرنا أحرارا بعد العبودية ومن أسر إبليس عتقنا طوباك يا زين البشرية تمت عنك كل الأقوال والشهادات النبوية بشأن ميلاد عمانوئيل طوباك يا زين البشرية إبراهيم بالبشرى جاها بحلول الكلمة الأزلية تجربة حملت مولاها وهي عذرة ببكورية العلق التي رآها موسى النبي في البرية ونيرا تشعل جواها ولم تمسسها بأذية مثال أم ترتبها حملت ضمر اللاهوتية تسعة أشهر في أحشاء ويا عذراء ببكورية رب المجد اختار طهرك وزانك باللاهوتية وخذ طبع الناسوت منك طوباك يا زين البشرية زرع سامر من غير بزر زهر من غير ما وسقية في حقل نقي طاهر مختار طوباك يا زين البشرية سماك لبى الأبرار سما ثانية جزدانية سكن فيها المولى الجبار طوباك يا زين البشرية شهد حسبي الورى بابا مختوما في الشرقية دخل وخرج فيه مولاها والباب موصل ببكورية
العلق التي رآها موسى النبي في البرية ونيرا تشعل جواها ولم تمسسها بأذية مثال أم ترتبها حملت ضمر اللاهوتية تسعة أشهر في أحشاء ويا عذراء ببكورية في كنيستك في الزيتون الرب الشعب تكلم رأوك بالعيان ظهرت يا مريم ظهرت يا مريم فيك مستيك بالزيتون الرب تعذر بيك مستيك في الزيتون الرب تعذر بالبركة يا أم حنون بالبركة يا أم حنون ظهرتي يا مريم ظهرتي يا مريم تتمشى عالقبة تبارك وتسلم يا فخر كل الناس ظهرت يا مريم ظهرت يا مريم فيك نستيك بالزيتون الرب تعذر بيك مستيك في الزيتون الرب تعذر بالبركة يا أم حنون بالبركة يا أم حنون ظهرتي يا مريم ظهرتي يا مريم والبابا كيرلس قديسنا المكرم أعلن لكل الناس ظهورك يا مريم ظهورك يا مريم فيك نستك بالزيتون الرب تعذر بيك مستيك في الزيتون الرب تعذر بالبركة يا أم حنون بالبركة يا أم حنون ظهرتي يا مريم ظهرتي يا مريم أروع من الخيال الفنان يتأمل في منظر كله جمال ظهرت يا مريم ظهرت يا مريم
إيه احكيلي يا أمي وقوليلي عن كل مواقف عشتيها واطلبي من أجلي وصليلي علشان أفكر زيك فيها احكي لي عن بشرى غريبة حملها ليكي جبراي وازاي انتي صدقتيها ببساطة ومن غير تقويل ليه احكي لي مشاعرك في المزود جنب البقرة والخرفان وفي حجرك ابنك وإلهك ومدبر كل الأكوان إيه احكيلي يا أمي وقوليلي عن كل مواقف عشتيها واطلبي من أجلي وصليلي علشان أفكر زيك فيها احكي لي عن رحلة بيهرب فيها الخالق من المخلوق وانت قبلتي واحتملتي طول السر فيها وبهدوء ايه احكي لي عن طاعة ابنك ليكي وليوسف النجار وازاي قضت خلطه معاكم تخضع ليكم باستمرار
إيه احكيلي يا أمي وقوليلي عن كل مواقف عشتيها واطلبي من أجلي وصليلي على
ثقنا الجليل وازاي طلبك غالي عنده بيجاوبه من غير تأجيل احكي لي عن فترة مريرة جازت فيها في نفسك سيف وانت شايفة جلده وضربه وشهادات كلها تزييف ايه احكيلي يا امي وقوليلي عن كل مواقف عشتيها واطلبي من اجلي وصليلي علشان افكر زيك فيها احكي لي عن يوم الجمعة وانت هناك تحت الصليب وازاي كان بيفكر فيكي وكمان في يوحنا الحبيب احكي لي عن مشوار قبره باكر والناس لسه نيام عن صوت الملك بينادي إنه بالحقيقة قام ايه احكيلي يا امي وقوليلي عن كل مواقف عشتيها واطلبي من اجلي وصليلي علشان افكر زيك فيها أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي فيكي دايما بيحلى النبيح أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي فيكي دايما بيحلى النبيح قلوبنا بتحبك حب ملوش مثيل عايزين نفضل جنبك ونقول تراتيل قلوبنا بتحبك حب ملوش مثيل عايزين نفضل جنبك ونقول تراتيل أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي فيكي دايما بيحلى النبيح أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي فيكي دايما بيحلى النبيح بتسد احتياجنا وتفيضي كمان وفي زحمة حياتنا تدينا الأمان بتسد احتياجنا وتفيضي كمان وفي زحمة حياتنا تدينا الأمان أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي فيكي دايما بيحلى النبيح أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي فيكي دايما بيحلى النبيح يا جمال مشاعرك حب حنان رعاية يا هنانة بأمومتك يا فخر البرايا يا جمال مشاعرك حب حنان رعاية يا هنانة بأمومتك يا فخر البرايا أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي فيكي دايما بيحلى النبيح أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي فيكي دايما بيحلى النبيح بك يزداد إيماننا بزيارتك بيوتنا من يوم في جمايلك يا بركة في حياتنا بك يزداد إيماننا بزيارتك بيوتنا من يوم في جمايلك يا بركة في حياتنا أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي فيكي دايما بيحلى النبيح أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي فيكي دايما بيحلى النبيح فرحتي قلوبنا لما شفنا نورك يلا عذرا هلي ده وحشنا ظهورك فرحتي قلوبنا لما شفنا نورك يلا عذرا هلي ده وحشنا ظهورك أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي فيكي دايما بيحلى النبيح أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي فيكي دايما بيحلى النبيح احفظ يحفظ لنا ربنا حياة بطريركنا البابا شنودة لسنين عديدة احفظ لنا ربنا حياة بطريركنا البابا شنودة لسنين عديدة أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي فيكي دايما بيحلى النزيح أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي فيكي دايما بيحلى النزيح السلام لك يا مريم يا يمامة جليلة تصيح لنا بسر معظم صوتها مبهج وفريح سلام لك يا كرمة عن خدها قد أثمر بس ينبوع الحكمة وفهم علي معظم السلام للإنا المستور قبل كون العالمين المحتوي نور من نور في حضن الله بكل حين سلام لك يا كنز خفي حامل كل العثرات وبكل مواعيد وفي لسائر الآباء الأبرار السلام لك يا مظلة قابل أبا إبراهيم حكمة خفية وظهرت احتار فيها كل فهيم سلام لينبوع إسحاق فروع الزرع المثمر السلام لفجر مشرق أشرق في عالم مغفر السلام لتهليل يعقوب واصل كل البركات وراحة للشيوخ وبهذا لا اللعنات سلام لحفل مشهور وفي وسط الجوهر وجدوا يوسف مبرور ويفوق كنزا أبهار يا حقلا نقيا مبرور وفي وسطه خالق لا يرى سير المشكوك مبرور له العظمة والقدرة سلام لسفينة نوح والنجمة البدرية إشراقك فجر يا نوح نور الكل البرية يا حقلا غير مفلح من ذاته بغير تفليح سقى صار مفلح روحا قدوسا وصريح سلام للمصنوعة وصنعها هو جننها وهي بيده مبدوعة وولدت كصبي منها طوباك يا من سرك متعالي عجيب ورهيب احتار عقلي في عمرك بل وعقلي كل نجيب بهج نورك في ضياء يقضي على اللي الظلمة عندك إبليس أهوى سيره من أهل النقمة يا ويلي ويا سفا فات العمر ولا درى أجر الكرم أجرى وأنا خالي من الأجرى عبر الشتاء والصيف ولم أظفر بخلاص هروب الحصاد والهف وأنا مربوط بقصاص يا رجاء من خاب رجاء أمي وعرشي وعذرة عفو ابنك أترجى لا يحسبني من اليسرى تأخرت في المتجر فخبت مني التجرة جيت في الحادي عشر رجيء قبض الأجرة
طمعا فيك يوم الحشر فجرحي بك يا برا وقت خروجي حضر وفي الساعة المرة تجريني وانا في الاسر في حسبك يا عذرة البسيني اكليل الصفوة وفيني اجرة بكرة مع كفة المسيحيين أجمع يكونوا في سلام ولشفاعتك طالبين يا شفيعة الآلام تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين فالكل يقولون يا إله العذراء مريم أعنا أجمعين
اسماعيل يا ابنا صغير بسمعك وامسيك شعبك قد اختار طهرك فهو ربك وله تخضعين السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين والدة الإله أم المسيح اصعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب الذي ولدتيه لكي يغفر لنا خطايانا السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي العذراء القديسة اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا يا قديسة مريم يا كل المنى يا أم المعظم صلي لأجلنا يا قديسة مريم يا كل المنى يا أم المعظم صلي لأجلنا يا عذراء العذراء يا بكر البكارة يا نبع الطهارة صلي لأجلنا يا قديسة مريم يا كل المنى يا أم المعظم صلي لأجلنا يا أم الوحيد يا أم الحبيب يا أم الفريد صلي لأجلنا يا قديسة مريم يا كل المنى يا أم المعظم صلي لأجلنا يا مريم يا أمي يا عارفة بضعفي يا عذراء يا عوني صلي لأجلنا يا قديسة مريم يا كل المنى يا أم المعظم صلي لأجلنا يا من إلهك ابنك وحملت في بطنك لأنه ويحبك صلي لأجلنا يا قديسة مريم يا كل المنى يا أم المعظم صلي لأجلنا يا شمس الأجيال يا منبع الكمال يا مبعث الأمال صلي لأجلنا يا قديسة مريم يا كل المنى يا أم المعظم صلي لأجلنا
يا من أعطيتي أشرف عطية يا من بعت لك يا مريم روحه هدية به فرحنا به نجاحنا به اصطلحنا يا مريم وكسبنا القضية ثمرة حشاكي بالنعمة ملاكي ربنا قد أنشاكي يا مريم طهرة ونقية رب البرايا معطي العطايا ماحي الخطايا يا مريم فادي البشرية يا من أعطيتي أشرف عطية يا من بعت لك يا مريم روحه هدية به فرحنا به نجاحنا به اصطلحنا يا مريم وكسبنا القضية خارت قوانا واظلم ماضيانا لولا أن وتانا يا مريم ابنك المسيح سلامة عطاكي من الهلاك ربنا قد انشاك يا مريم طهرة ونقية يا من أعطيتي أشرف عطية يا من بعت لك يا مريم روحه هدية به فرحنا به نجاحنا به اصطلحنا يا مريم وكسبنا القضية سوريا وتابوت ومسكن للاهوت طبعنا مثبوت يا مريم متحدا باللاهوتية يا أمنا عفيفة يا بكر لطيفة يا ملكة ومعينة يا مريم حني عليا يا من أعطيتي أشرف عطية يا من بعت لك يا مريم روحه هدية به فرحنا به نجاحنا به اصطلحنا يا مريم وكسبنا القضية
العذراء الحبيبة أم الرب يسوع بتشفع في شعبها علشان يتوب
في شعبها علشان يطول
يا ربي اسمع للعذراء يا ربي اقبل توبتنا يا ربي اسمع للعذراء يا ربي اقبل توبتنا إناتي آمين إناتي آمين يا ملكة يا جالسة مع ملك الملوك صلي لأجل توبتنا ولغفران الذنوب يا ملكة يا جالسة مع ملك الملوك صل لأجل توبتنا وغفران الذنوب يا ربي اسمع للعذراء يا ربي اقبل توبتنا يا ربي اسمع للعذراء يا ربي اقبل توبتنا إناتي آمين إناتي آمين يا طهرة يا نقية يا قديرة في الصلاة اطلبي لأجلي لأحيا مع الله يا طهرة يا نقية يا قديرة في الصلاة اطلبي لأجلي لأحيا مع الله
يا ربي اسمع للعذراء يا ربي اقبل توبتنا يا ربي اسمع للعذراء يا ربي اقبل توبتنا إناتي آمين إناتي آمين
العذراء معانا في الزيتون جيانا فرحت قلوبنا بوجودها ويانا يا عذراء يا أم النور املينا هنا وسرور يلا زهري يا الله طل بنورك الله يلا زهري يا الله طل بنورك الله من قريب وبعيد جايين يشوفوا نورك وكل قلب سعيد اللي يجي ويزورك عالقبة جنب الصليب بتظهر أم الحبيب يلا زهري يا الله طل بنورك الله يلا زهري يا الله طل بنورك الله يا عذراء يا حبيبتنا جيت ونورت بلدنا جبت لينا البركات وشفيتي أمراضنا اشفعي يا عذراء فينا عند يسوع ابنك وفدينا يلا زهري يا الله طل بنورك الله يلا زهري يا الله طل بنورك الله الرب يسوع فدينا أرسل ست العذراء لينا علشان تواسينا وتحقق أمانينا قولي لي فدينا دينا الرب يسوع يجي ويمسح الدموع يلا زهري يا الله طل بنورك الله يلا زهري يا الله طل بنورك الله يا أم التاج منور يا أم يسوع يا طهرة مين اللي كان يتصور يشوفك هنا في القاهرة عليتي راية الصليب يا درة يا أم الحبيب يلا زهري يا الله طل بنورك الله يلا زهري يا الله طل بنورك الله اللي يجي كنيستنا ويشوفك يا حبيبتنا يعرف حقيقة ديانتنا ويشوف حلاوة فرحتنا من زيك يا عذرا مين في حنانك على التائبين يلا زهري يا الله طل بنورك الله يلا زهري يا الله طل بنورك الله
أول ما أبدي وأسبح الإله إله وأنت على لا رب سواه أمدح مريم البكر الفتاة اشفعي فينا يا مريم السلام لك يا بدع السرور يا من اشتملت ببهاء النور وحملت الحي الغير منظور اشفعي فينا يا مريم بتولنا قية شريفة النسب من سبط نقي طير منتخب شفاعتك قوية تزيل الغضب اشفعي فينا يا مريم تهللت بفرح جزيل وحملت في عشاك سر جليل يا مرهم شافي لكل عليل اشفعي فينا يا مريم جميع الألسن بالتفريح يطوبونك يا أم المسيح وأنا الخطيئة أصرخ وأصيح اشفعي فينا يا مريم جئتك حبا وانت تعلمي بي اكثر من ناسي واهلي واحبابي وان ضربوا القرعه انت منابي اشفعي فينا يا مريم خاطري طول عمري وحياتي أكون مدحك كل أوقاتي لتكون يا عيني عند مماتي اشفعي فينا
خضرا طهرا يتلالي أنت ربحي ورأس مالي اشفعي فينا يا مريم زدتي وصفا وشرفا جزيل عن كل نساء آل إسرائيل يا ويل من جحدك يصير ذليل اشفعي فينا يا مريم شرح فيك داود البار ومدح فيك بصوت المزمار قال الرب اشتهى طهرك واختار اشفعي فينا يا مريم طوباك في كل الأجيال يا والدة الإله المتعال تشرف قدرك بالكمال اشفعي فينا يا مريم نعظمك مدى الأعمار ونطوبك بفرح ووقار لأننا بك سرنا حرار اشفعي فينا يا مريم لحظيني بشفاعتك يا عذراء يوم القيامة في الحشرة لكي أكون فايز بالنصرة
اشفعي فينا يا مريم يا من قد أسماك زعل الباب سمع ثانية لرب الأرباب جري شعبك من نار وعذاب اشفعي فينا يا مريم ستي عذراء نجينا على بر الأمان عدينا ستي عذراء نجينا على بر الأمان عدينا مدي ايديكي لإيدينا مدي ايديكي لإيدينا وعند يسوع اشفعي فينا ستي عذراء احنا شفنا النور بعينينا منا بنورك سامحينا احنا شفنا النور بعينينا امنا بنورك سامحينا نفوسنا مريضة اشفينا نفوسنا مريضة اشفينا وبالإيمان وبالإيمان وبالإيمان أوينا ستي عذراء
ستي عذراء نجينا على بر الأمان عدينا ستي عذراء نجينا على بر الأمان عدينا مدي ايديكي لإيدينا مدي ايديكي لإيدينا وعند يسوع اشفعي فينا ستي عذراء أعمال بصيرة نورتي طريق والعين فتحتي أعمال بصيرة نورتي طريقه والعينه فتح فيه بالصحة عالمرضى نعمتي بالصحة عالمرضى نعمتي وشفعتي عنا وعطفتي ستي عذراء
ستي عذرا نجينا على بر الأمان عدينا ستي عذرا نجينا على بر الأمان عدينا مدي ايديكي لإيدينا مدي ايديكي لإيدينا وعند يسوع اشفعي فينا ستي عذراء انا جاي عذرا في عيني دموع دموعي توبة مفيش رجوع انا جاي عذرا في عيني دموع دموعي توبة مفيش رجوع وبكل قلبي انا مدفوع وبكل قلبي انا مدفوع لطريق النور طريق يسوع ستي عذراء
العذراء ممريه ميم العذراء ذكروا الأبكار العذراء ظهروا الأطهار العذراء أصل التعظيم إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه
العذراء كنز النعمة العذراء أم الرحمة العذراء والدة الكلمة المتجسد بسر عظيم إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه العذراء ممريم العذراء ذكروا الأبكار العذراء ظهروا الأطهار العذراء أصل التعظيم إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه
بإرادته جال العالم وأكمل تدبيره وتألم وترأف وأنقذ آدم ونسله من قاع الجحيم إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه علينا بالغفران ويهب لنا بهجة واطمئنان بصلاة العذراء ابنة يواقي إيه إيه إيه
الشفيع الأكرم عند ملوكك يا مريم
نلت مقاما عاليا وتعظما متواليا فالضر ليس غاليا في مدحك لو ينظم
بدر العلا شمس الورى مع نورك لم يذكرا من شك فيك وافترى فله العقاب جهنم
أنت الشفيع الأكرم عند ملوكك يا مريم
أن شاكي ربك رحمة للعالمين ومنة حاليا ممتلئة نعمة من يحتمي بك يرحمه
جبرائيل وافى الناصرة ببشارة لك فاخرة قال افرحي يا طاهرة فلك الهناء العظم
أنت الشفيع الأكرم عند ملوكك يا مريم
رب الملائكة والبشر سره فيك قد ظهر أن المسيح المنتظر من جسمك يتجسمه روح العالي يحل في حاشاك زي الطهر الصافي وقوة العالي الخفي تظللك يا مريم
في مدينة أورشليم قائمة بمجد عظيم دي ابنة يواقيم مرية برسنوس أمدح فيكي وأقول أم العذراء البتول شغلة كل العقول مرية برسنوس مديحي فيك كتير باللحن وبالمزامير انا بحبك اسير مرية برسنوس يا فخر العذراء يا كل الطهارة يا مجد النصارى مرية برسنوس أنت الطوباوية في كل البشرية رمز العذراوية عارية برسنو عابي
الورع وبكي نلنا الافراح قرية برسينو يا عالية في المقام يا سامية في الكلام لك يا شرف سلام قرية برسينو حنانك الغالي حقالي أمالي لكي كل سلامي قرية برسينو تطويبات البشرية دي دايمة وأبدية للعذراء النقية قرية برسينو باهية في المنظر ووديعة في المظهر عذراء قواتها قرية برسينو الشمس والبدور تعطي حرارة ونور وانتي عطري وبخور قرية برسينو سبحان خالق الجمال الشكل وكل مثال صورك في أعلى جمال قرية برسينو جمال بنات أيوب جعل الكل مجذوب وانت سبت القلوب قرية برسينو سماجس دانية ومنارة علوية مسكن اللاهوتية قرية برسينو مكانك في القلوب وأسرارك لن تذوب شمسك من غير غروب قرية برسينو الثاني من أبريل ده يوم نوراني جميل زهرتي بالتهليل قرية برسينو أمام أبيض طاير على القبة كان ظاهر يبشر لأم القادر قرية برسينو على القبة ظهرتي بالغصن وشاورتي يا عذراء يا شفاعتي قرية برسينو جماهير وافين صفوف وعذارى بالطفوف حب الجذب العلوم قرية برسينو آلاف من الشمع تنفع على الصلبان ده منظر أم الحنان قرية برسينو خففت عن المشلول والأعمى والمحلول حتى لا خرس بيقول قرية برسينو شافت العيانين عزيت المحزونين ظهرت يا كنز سمين قرية برسينو كنستك بالزيتون ما زرع اصبح مصون وبكي انا مفتون قرية برسينو في ديارنا المصرية وفي كل جنسية شرفت المسيحية قرية برسينو أنت نبع الكمال وفخر للأجيال بك نلنا الأمان قرية برسينو لا تنسي المكروبين والحزنة والمعصورين والمرضى والمساكين قرية برسينو وقت الشدة والأنين تظهر لنا يا كنز ثمين أنت البر الأمين قرية برسينو على اسمك البنات أصبحوا راهبات عذارى وقديسات قرية برسينو طوباك يا أم النور يا فرحة للطهور اهتف وانا مسرور مارية بارسينوس انت للكل رفيق في الشدة وطيطيق وانا بعونك واثق مارية بارسينوس صلوات القديسين بركات للمؤمنين زيك يا عذرامين مارية بارسينوس آمينة في الصلوات ومعينة في الطلبات على مر السنوات مارية بارسينوس بك يحكي لك تسبيح بالمجد وبالمدح أصل ابنك المسيح مارية بارسينوس اسمك دايما مسموع بكل أدب وخشوع يا أم الرب يسوع مارية بارسينوس بدعاء لك بيد في السبع صلوات نطالبك بالمعونات مارية بارسينوس في كل القداسات في جميع التذكارات نرفع لك الطلبات مارية بارسينوس اضيء كل الشموع وامسحي كل الدموع يا ام الرب يسوع مارية بارسينوس لا تنسي ضعفتنا واذكري حياتنا واشفعي في طلباتنا مارية بارسينوس يا كنيسة المجدين يا مكان المؤمنين أنت أول معين مارية بارسينوس شيرين Yeah.
سيئتاس ميسي ما
نور جميل قدامي نور يا بل طويل في الحزن صفر هدوء وداع حلول نال بركة هذا العمل الشماس بولس ملاك بالاشتراك مع فيكتور نسيم البير أمير شادي سامي مارجريت بشرى دينا عرض نيفين صفوت جرمين عادل الهندسة الصوتية والتوزيع الموسيقي أفرام جرجس digital master ميشيل عبد الملك وإلى أن نلتقي في عمل جديد صلوا لأجلنا الشماس بولس ملاك نادي اسمك وهادي صورتك وانت قلت عنك ارجع وادور عن كنز غالي مدفون في قلبي